موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
ما هو تعليم الكنيسة الأرثوذكسية عن سقوط آدم والفرق بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنائس الإنجيلية الأخرى للدكتور جورج حبيب بباوي
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم للأبد أمين في حقيقة الأمر يا إخوة أنا مندهش من مسألتين المسألة الأولى أن تعبير الخطية الأصلية تعبير غير معروف في اللغة اليونانية التي كتب بها الآباء حتى عصر يوحنا الدمشقي وظهر في الكتب اليونانية الحديثة التي تناقش اللاهوت الكاثوليكي يعني غير موجود في الكتابات الأرثوذكسية على وجه الإطلاق تعبير لاتيني يعود أصلا إلى القديس أغسطينوس والمسألة الثانية إن إحنا عندنا كتاب وضع في القرن الرابع يمثل باكورة لاهوت الإسكندرية وهو كتاب تجسد الكلمة التعبير الوحيد اللي استخدمه القديس أثناسيوس في تجسد الكلمة هو المعصية الأولى أو الخطية الأولى في كتابات الآباء عندنا المعصية الأولى الخطية الجدية أو خطية آدم وما عندناش تعبير الخطية الأصلية تعبير الخطية الأصلية مقصود فيه بشكل خاص وراثة خطية آدم ووراثة نفس الذنب نفس الفعل يعني وده طبعا بيضع أمامنا مسألة لاهوتية لا يمكن احنا نسيبها الخطية هي عمل إرادي ولذلك في شرح النص المشهور عند الرسول بولس في روميا 5 12 بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت للقديس كيروس الكبير وبكل أسف يعني إن تفسير روميا لكيرلس الكبير مش موجود كامل موجود شذرات منه استخلصها دكتور بيوزي أستاذ الآباء في جامعة أوكسفورد ونشرها لكن من حسن الحظ إن شرح روميا خمسة موجود فالقديس كرولس في شرح النص ده بالذات بيقول احنا ما اشتركناش في خطية آدم لأن احنا ما كناش موجودين لكن جميع الآباء الشرقيين بيقولوا إن إحنا اشتركنا في نتائج خطية آدم اللي هي فساد اللي دخل في الطبيعة الإنسانية وأصاب الإنسان في الروح وفي الجسد الفساد ده تعبير قوي جدا عند أثناسيوس في تجسد الكلمة الثورية كلمة يونانية مهمة جدا معناها في شيء بيتحلل وبيقع بيتفك فطبعا احنا هنا بنقول يعني ان خطية ادم وده تشبيه جاد جدا زي واحد بيسكر بدت فلوسه فبيطلعوا اولاده غلابه فقراء مش لاقيين ياكلوا لان ابوهم ما تركش ليهم اي ارث او فلوس ما تعلموه التعليم الاساسي في الكتاب المقدس عن وحده الجنس البشري الجنس البشري جنس لا يمكن تقسيمه إلى مجموعات أو إلى أفراد التقسيمات اللي احنا بنشوفها في المجتمع جاية من السياسة أو من المذاهب أو حتى من الديانات حتى تلاقي في نفس الديانة الواحدة آه، مجموعة مذاهب يعني حتى الإسلام وهو ليه قاعدة آه، أساسية وهي الشريعة اتقسم إلى الشيعة والشيعة اتقسمت إلى مدارس لكن آه، التقسيمات اللي احنا بنتكلم عنها مهما كان العنف الدموي أحيانا لا ينكر وجود وحدة الجنس البشري التضامن أو التعبير الإنجليزي solidarity تضامن الجنس البشري في إن إحنا الحقيقة الحقيقة لينا حياة واحدة متكاملة لينا كلنا أي شيء بيصيب فرد بيصيب المجموعة اللي حواليه يعني احنا مثلا مثلا يعني ما اشتركناش في آه، المشاكل الاقتصادية اللي حصلت في عصر الرئيس السابق حسني والرئيس السابق اللي بعديه لكن خطأ فرد أو مجموعة محيطة بهذا الفرد آه، جابت نتائج أضرت بمصر كلها ده مثل واقعي عارفينه كلنا يعني لو أنت ساكن في عمارة من العمارات كبيرة في مصر وفي وسط العمارة دي في اتنين تلاتة من السكان مشاغبين آه، ينكدوا على كل سكان العمارة نتائج نتيجة الخطية الموت دخل مع الخطية وده كلام الرسول بولس في روميا 5 12 والموت هنا الحقيقة احنا بنقول كده بالبلدي انفصال الإنسان عن عن حياة الله كويس شوفوا يا إخوة من المبادئ الهامة في في اقتناء التمييز التمييز يكون عندك تمييز كان ابونا مين المتوحد يقول لي يا ابني اوعى تقول كلام عام مش مفهوم او كلام انت مش فاهمه او كلام تنقله عن الناس وانت ما درستوش فلما كرر كرر الكلام ده كذا مرة هو ما كانش يتضايق جدا من الأسئلة على فكرة فبقول له ليه؟ قال لي يا ابني التمييز يبدأ التمييز يبدأ برفض الجهل عقلك في مساحة جهل قال لي زي الايام اللي بتيجي علينا في الشتاء يكون فيها شبوره محدش عارف يمشي قال لي حتى في الجبل لما كنت في بريه شيت كنت تيجي ايام شبوره ما كنتش اقدر اطلع من المغاره اروح الدير اقعد لحد ما الشمس تطلع فقال لي عقل الانسان مليان شبوره مليان ضباب ولما تعيد كلام انت مش فاهمه تخلي الشبورة دي تقعد عندك كتير وانت مش بغبغان تعيد كلام انت بتسمعه فلما بنقول انسان فصل عن الله بنقصد ايه بالظبط يعني بنقصد اربع حاجات يا اخوة واربع حاجات احنا كلنا عارفينهم وحاسين بيهم وانا كل اللي بعمله بس بفكر بفكرك بيه بفكرك ان كنت يعني مش واخد لي بالك الانسان رجع لنفسه لذاته لكيانه والعودة إلى النفس تعبير موجود في مثل ابن الضال بس العودة إلى النفس ليه جانبين جانب الصلاح والتقديس والخير هو اكتشاف الضياع اللي الإنسان كان عايش فيه وجانب الشر والفساد إن الإنسان يكون عنده مخزون من الفساد فلما يرجع لنفسه يرجع للخزين اللي موجود في قلبه من جوه فالعودة للنفس بدأت أولا باستقلالية الإنسان عن الله أنا صورة الله ومثاله ملياش وجود ذاتي يعني ما عنديش وجود جاي من عندي لأني مخلوق من العدم وأنا في الحقيقة إخوة بستغرب يعني إن إزاي أنا مخلوق من العدم وما عنديش حياة في ذاتي يتقال عني الكلام إن ممكن أكون خالد بالطبيعة أو أكون موجود في كل مكان مش ممكن يظل في طبيعة الإنسان المصدر اللي اتخلق منه اللي هو العدم مخلوق من لا شيء من العدم وخلق من العدم ده يعني حياة ليس لها ينبوع يغذيها بالحياة من داخلها لما في ينبوع جاي من من الله يعني انت لو حفرت انايا جنب نهر ده تشبيه فالميه بتمشي في الانايا لو جيت حطيت حجر وقفلت على الميه تفضل الميه في الانايا فتره وبعدين تجف وتبقى زيها زي اي حته في الارض اللي جنبيها فالانسان قطع طريق الحياة اللي بينه وبين الله اللي بيعبر عنه سفر التكوين إن منع من الأكل من شجرة الحياة يعني مبقاش فيه مصدر للحياة بيغذيه فمات والموت هنا الحقيقة أخد شكلين شكل الجفاف والجهل شكل انعدام المعرفة بالخالق شكل البحث عن الله بالصور اللي شفناها في الوثنية وشكل آخر أوحش وهو إن الإنسان الإنسان بيدور على خلوده وحياته في ذاته فلما بيلاقيش بيلاقي يعمل أعمال معينة تخلده يدور على أحسن لبس يشتري أحسن عربية يدور على ما هو أفضل وما هو أعظم ما هو باقي ودي بتبين لنا إن الإنسان أصلا على صورة الله لأن العظمة والبقاء والخلود أجزاء مهمة جدا في مكونات الصورة الإلهية لكن دي ضربت بالفساد في تحلل ليه؟ لأن الحياة اللي بتيجي من الله الإنسان بيقفل عليها يعني الإنسان بيموت نفسه مش عايز الحياة التي تأتي من الله فاحنا اتولدنا في أسرة اللي هي آدم وحواء وتعلمنا إن الإنسان يكون ذاتي الحياه ذاتي كيانه وتلاقوا ان في تعليم الرب نفسه لمسة كده في التعليم ان اول شرط للتلمذة هو التخلي عن الذات او جحد الذات اللي هي الجزء الحساس اللي بيخلي الانسان مستقل في كيانه وبعيد عن الله العودة إلى الذات المسيح رب المجد بيقول لا تعالى اتبعني شاركني في حمل الصليب وخلي ذاتك تبقى جزء من من ذاتي انا من حياتي انا فاحنا هنا بنقول عن ادم انه فقد الحياه تحلل واحنا اتولدنا وعشنا والكلام ده لكلمانز الاسكندري اتعلمنا الخطيه بالمعاشره وتعلمنا الخطيه من طريقه الحياه اللي خدناها من الابوين واصبح عندنا ميل ميل للخطيه دي النقطه الثانيه والميل للخطيه ده اصله جه نتيجه فقدان الحياه الابديه وجاء نتيجه ان الانسان اصبح ذاتي الحياه مش عاوز حياه من الله عاوز حياته هو ولما اصبح الانسان ذاتي الحياه طبعا ده وهم كبير جدا وقع في الموت ليه بيجف بيموت بيتحلل احنا بقينا في الوجود يا اخوه مش لان فينا طبيعه قادره على البقاء وانما لان الله بالصلاح وبوجوده ابقى الانسان للتجديد ودي نقطه مهمه جدا عند القديس اثناسيوس ان الله لم يحتمل بصلاح ووجوده ان يرى فناء الجنس البشري ما كانش بيتكلم على ادم بس كان بيتكلم على الجنس البشري النقطه الثالثه في موضوع الموت ان احنا بنورث الموت وهنا انا ماليش دعوه بالعلم الوراثه بتاع الجينز والدي ان ايه والحاجات دي ده موضوع اتكلم فيه العلماء هم ادرى مني بكتير هم قالوا لنا في في الفسيولوجي ان الجسم الانسان بينمو ويتطور لحد سن 21 وبعد كده بيبتدي النمو بتاعه يقل يعني ما بيطولش آه تجديد الخلايا في جسم الإنسان بيبقى تجديد بطيء جدا والنمو بتاعه بيقل بيقل بيقل لحد في النهاية ما يعني طبيا بيشيخ ويموت أنا ملاش دعوة بهذا الموضوع لأن ده مش تخصص بتاعي حضرت محاضرات في الفسيولوجي وحتى في في ال anatomy لكن ده موضوع يعني كبير وبيكبر كل يوم نتيجة تطور في علم الوراثة ده موضوع ما يهمنيش إنما أصل الوراثة هنا لاهوتيا ليها وجهين الوجه الأول هو الطبيعة الإنسانية الفاسدة إن إحنا نولد من طبيعة إنسانية فقدت الخلود فالأب والأم ما عندهمش خلود ولا هم عايشين بالخلود ولا يعرفوا الخلود وبالك من نقطة أنا قلتها يعني ما عندهمش وما يعرفوش يعني لو دورت عن الحياة الأبدية في العهد القديم تجد شذرات شذرات قليلة جدا ليه؟ لأن الإنسان في العهد القديم مضروب بالموت هو يعتبر يعني أكبر دنس بالمعنى الطقس القديم أصاب الطبيعة الإنسانية النجاسة هنا معناها موت ولذلك اللي يلمس جثة ميت نجس إلى المزرعة ليه؟ لأنه قرب من شيء ميت وأصبح الموت موجود في فكره موجود في اختباره يعني أنا استغربت جدا لما قريت طقس التكفين وغسل الميت في الديانة اليهودية هتستغربوا ال- ال- اللي بيغسل جثة الميت رجل أو امرأة بياخد نصوص من سفر نش... من سفر النشيد اللي هو التغني بجمال الجسد ليه؟ لأن هو طبعا يرى هنا إن الجسد ده الحلو الجميل ده مآله إلى التراب فدي تعتبر في فكر العهد القديم ضربة كبيرة جدا للإنسان لأن مفيش تعليم بالقيامة أصلا لأن القيامة ما جاتش غير بالمسيح آه كان في ناس يتمنوا القيامة وفكروا في القيامة لكن الشيء آه بتشوفه بالنبوة غير شيء بتشوفه في الواقع الواقع الجديد اللي احنا شفناه هو قيامة الرب من بين الأموات لما قبل قيامة المسيح كان مسألة تمني مسألة إلهام نبوي مسألة واحد بيشتاق لحاجة لكنها ما كانتش موجودة في الواقع بقت موجودة في الواقع بعدين لما الرب يسوع المسيح له المجد قام من بين الأموات فالموت دخل في الحياة الإنسانية ومفيش إنسان يمكن أن يخلو من الموت وهنا طبعا في روميا 5 12 13 يقول لك ملك الموت من آدم على موسى وده أنا بستغرب يعني على الإخوة اللي بيتكلموا على الخطية الأصلية مش عارفين يقروا كلام رسول بولس طيب ملك الموت من آدم على موسى اللي هي الفترة ما كانش فيها شريعة موسى خد بالك من الكلام اللي جاي حتى على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم يعني هنا في عندك كلمتين كلمة خطية وكلمة تعدي يعني حتى اللي لم يخطئ ولم يتعدى الوصية اللي هو تعداها آدم دول ملك عليهم الموت يعني الموت أصبح ظاهرة عالمية كونية ملك الموت حتى على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم يعني في كلمة خطية في كلمة تعدي في ناس لم تخطئ خطية آدم وماتوا ليه؟ لأنهم مولودين من طبيعة قابلة للموت والكلام ده لو سناسيوس رد على الأريوسيين بيقول حتى يوحنا المعمدان ولد بدون خطية طبعا ولكنه مات ليه؟ ولد بدون خطية لأنه تقدس من بطن أمه لكنه مات لأن الموت ملك على الطبيعة الإنسانية وأنا قلت في مرات سابقة كتير يعني إن بس في الأربعين سنة الأخيرة أبرز موضوع الخطية بشكل مريع الحقيقة بشكل مريع جدا وأصبح هو أحد المحاور اللاهوتية في فكرنا القبط المعاصر محور مهم جدا وأنا الحقيقة يعني مندهش مش عارف طبعا جايه من الكنيسه الانجيليه بشكل خاص وجايه من مصدرين كتابات ماكنتوش وكتابات اسبرجن اللي كانوا بيقروها بعض الاكليروس مفيش داعي للاسماء واللي لسه بيقروها يعني فلما الموت بيملك الحياه الحياه بتنزوي ليه لان في ملك الموت بتحصل بيحصل الفساد والفساد هنا بقى هو الصراع بين قوى الإنسان بين الإرادة وبين الشعور وبين الخيال وبين العواطف وانقسام الإنسان من الداخل الإنسان منقسم على نفسه ومتردد و في الأدب النسك يقول لك الخجل أحد بقايا خطية آدم لأنه استخبى وغطى نفسه بالورق وورق الشجر وحكاية طويلة عريضة كل كلامنا يا إخوة في النهاية وصلني للنقطة الرابعة الأخيرة إن إحنا لما بنتكلم عن الموت وعن وراثة الموت بنتكلم عن الحقيقة الموضوع اللي غايب من آه، التعليم المعاصر إن الموت هو سبب الخطية احنا كنا بنقول الخطية دخلت مع الموت وبعدين بننسى ان الموت سبب الخطية الكلام ده نشره الاب مايندورف في بحث كبير موجود عند الاباء الحقيقة موجود عند اثناسيوس موجود عند كرولوس بس اللي يقرا كده على مهله وياخد باله يعني في تفسير سفر التكوين عند جميع الاباء عند جميع الاباء الشرقيين كلهم طب ازاي الموت يجيب الخطيه آه، اولا الانسان تحول الى كائن يدافع عن نفسه والدفاع عن النفس ولو حتى على حساب الاخرين واصبح الانسان ذات الحياه وضربت ضربت فيه الانانيه والكبرياء انا في تعبير كان عندنا بيتقال في الصعيد ولسه بتقول لك انا من بعد عيني ما تطلع ما تطلعش الشمس يعني بعد ما اموت مش ح- مش عاوز حتى الشمس تطلع شيء عجيب شيء عجيب يعني فالموت هنا الحل للطبيعة الإنسانية خلى الإنسان مش بس منقسم وإنما أصبح الإنسان له قانون أو شريعة الخير والشر في كيانه هو بقى اللي بيحدد بيحدد لنفسه الخير والشر بدون الشركة مع الله وبالأنانية يختار ما يراه خير ولذلك احنا عندنا نص للنيسي ونفس النص موجود عند آه، انسلم اسقف كانتربري مع ان الاثنين ما تقابلوش ما عرفوش بعض انما النيسي بيقول لك ايه يقول لك الشر اصلا هو الرغبة في الخير لكن ليس الخير كما هو إنما الخير كما يتوهمه الإنسان يعني تلاقي واحد مثلا لابس قميص كويس عجبك القميص حد كده خير تقتل صاحب القميص عشان تاخد قميصه تحولت الرغبة في الجمال والرغبة في الاقتناء إلى شر إلى قتل بص تلاقي مثلا إيه أنا كنت مرة في محاضرة في القسم المسائي بالليل في الإكليريكية وبعدين واحد من الإخوة بيقول لي أنا معجب جدا بيك فانا قلت له ربنا يستر عليا لان انا عشان كده قلت لك ربنا يستر عليا انا معجب جدا بيك لكن يعني بكرهك ليه لان شايف شايفك ان انت مثلا تعرف اكتر مني شايفك متميز عني ما اعرفش قلت له ربنا يستر عليا ويستر عليك ويتحول هذا الاعجاب من إعجاب للقتل قلت له كده بصراحة إلى إعجاب للشركة قال لي إزاي قلت له أصلا أنت ممكن تكون معجب بشيء ولما تعجز عن اقتنائه تدمره وممكن تكون معجب والمحبة في اللي في قلبك آه، تطلب الشركة فيه وتخليك كمان تخلي غيرك كمان يشترك معاك فربنا يرحمنا فالإنسان اللي عنده بقى شريعة الخير والشر يحدد كل شيء على مزاجه يعني أنا بستغرب أحيانا على طريقة اصطياد بعض النصوص من عند الآباء طبعا في الترجمة العربي ده موضوع طويل عريض من- مش هنبحثه إنما بتدور على نص تروح واخده من الوسط وتحطه و لتأييد وجهة نظر طب قول الكلام اللي بيتقال في حتة تانية لا ما اقولش ليه لأن القصد هنا مش الإيمان القصد هنا هو إسكات الخصم أو التشهير به أو الحكم عليه مش البحث عشان كده الفكر بتاعنا ما بيتقدمش الفكر اللي هو عندنا لن يتقدم طالما فينا هذه الروح روح التشفي والانتقام والبحث عن أخطاء للآخر أنا بقول في النهاية إن دي خطية آدم جرت علينا ويلات إحنا مشتركين في الموت بدون إرادتنا ولذلك ولذلك جاء الخلاص من جود الله وصلاحه احنا مشتركين في ال- في الموت لأن الأب والأم مش بالتوالد على فكرة يا إخوة هو ما عندوش حياة فبيلد ناس ما عندهمش حياة فالوراثة هنا الوراثة هنا والوراثة مش موجودة عند الآباء على فكرة خالص بقى الشرقيين مفيش حد من الآباء قال إن الإنسان يرث شيء بالولادة إلى أغسطينوس وأصل دي ليها قصة غريبة إن أغسطينوس كان من أتباع ماني طبعا أنا أقدر أغسطينوس وبحبه الحقيقة لكن يعني عنده حاجات ما تتحكيش في رأيي أنا كتاب الاعترافات هو أعظم كتاب كتب في تاريخ المسيحية عن الحياة الروحية شرح المزامير عظات على المزامير شيء شيء جيد جدا لكن ال ال ال المانوية كانت تحرم الزواج هناك كلام كويس وتعتبر انتقال الخطية عن طريق التوالد الطبيعي يعني لما الزوج والزوجة في علاقة زوجية فالخطية اللي موجودة عند الأب والأم تنتقل للابن ولذلك كانت المنوية تحرم الزيجة ومعاهم الغنوسيين كمان اللي هم يعني كانوا بيكرهوا التجسد ويكرهوا الجسد ففكرة وراثة الخطية جت أصلا من المنويين غير معروفة في اليهودية على وجه الإطلاق ولذلك استدراكا للكلام في المزمور الخمسين هو مزمور واحد وخمسين هو نفس المزمور بس التقييم بيختلف بين العبرانية والسبعينية يقول لك وبالخطية ولدتني أمي يقول لك بس الخطية بتيجي بالتوالد أبدا احنا عندنا في جميع لغات الدنيا شيء بنسميه إديم إديم ده عبارة عن طريقة للتعبير إيه؟
عن طريقة وتستخ- ويستخدم هذا التعبير بشكل قوي مؤثر يعني الخطية موجودة فيا من ساعة ما اتخلقت لكن لما تمسك في جميع المصادر اليهودية لا تجد مصدر يهودي واحد بيتكلم عن وصل الخطية وانا يعني كنت بدرس ال- الأصول اليهودية للعبادة المسيحية في جامعة كامبريدج فكنت دايما أرجع للمصادر اليهودية قبل ما أتكلم عن المسيحية ليه؟ لأن الحقيقة فكرة الخطية الأصلية original sin فكرة مسيحية غربية لاتينية تعود للقديس أغسطينوس وأقرت مجمع ترنت وأقرت قبل مجمع ترنت في مجمع أورنج الثاني في القرن السادس احنا ما عندناش مجامع اتكلمت عن القضية الأصلية أغسطينوس هو بيحارب بلاجيوس وده كان شيء مشروع رأى الخطية الأصلية في كل شيء الآباء الشرعيين رأوا الموت ورأوا نتائج الموت فارجع أكد الكلام اللي قلته قبل كده بدون الإرادة الإنسانية الإرادة الفعالة يعني التي تشترك لا يمكن أن يكون الإنسان خاطئ حتى في تعليم الآباء النساك الأحلام اللي أنت بتشوفها بالليل الأحلام المزعجة دي دي لها أسباب كتير في حياتنا لكن طالما أنت لم تشترك اشتراك فعلي وكنت نايم فأنت حتى يعني في القانون تعتبر في الشريعة يعني القانون الوضعي تعتبر بلا مسؤولية لأنك ما كنتش واعي بل حتى في الفقه القانوني المعاصر لما بيبحثوا في جريمة من الجرائم بيضطر القاضي يطلق سراح بعض المجرمين لأن لم يتوفر للمجرم الإرادة الحرة زي حالة الجنون مثلا عندنا قضية هنا في أمريكا لسه موجودة في الصحافة لحد امبارح ولد عنده 16 سنة راح حضر حفلة فشرب كمية كبيرة من الكحول وركب عربية وموت سبعة موت أربعة وعور اثنين واحد منهم عنده كسر في العمود الفقري اتشل ده إلى مدى الحياة فالقاضي حكم بالبراءة ده الناس واقفين فدخل فيهم بالعربية موتهم الدنيا بقى طبعا هاجت ليه لم يتوفر لدى الولد بسبب الكحول الإرادة الحرة تحت تأثير الخمر فطبعا خد مش عارف سبع سنين خدمة community service والدنيا مقلوبة لحد امبارح لحد امبارح جابوا راجل يا عيني أنا الحقيقة مراته وبنته من ضمن الأربعة القتل فبيقول احنا لما رحنا للمدعي العام قال ان حتى خد 20 سنة سجن بعد سنتين هيطلع من السجن بسبب حسن السلوك لأن أصل الجريمة لم يتوفر فيها العنصر الأساسي وهو الإرادة الحرة طبعا دي تختلف عن جريمة واحد ثاني أخذ بندقية ودخل السينما وقتل 14 واحد طخهم في قلب السينما هم قاعدين بيتفرجوا على الفيلم توفرت عنده الإرادة الحرة طبعا في اختيار السلاح في التصويب إلى آخره يعني شوف حتى في القانون الوضعي يرى في عدم وجود الإرادة الحرة آه انعدام أو انتفاء المسؤولية وأنا متأكد إن الكلام ده موجود في القانون المصري يعني لو كان آه صديقنا العزيز الدكتور عون برسوم موجود معانا كان يقول لك اه ده انتفاء الإرادة مفيش عندوش إرادة حرة فهنا في وراثة الخطية معناها إن إحنا بنقول للإنسان أنت ترث الذنب لم تكن قد اشتركت فيه ودي النقطة اللي بتتعبني أنا فكريا وبتخليني أحس إنها تعليم غير موفق يعني أنا رغم إعجابي بالقديس أغسطينوس لكن في دي لأ وهنا في مجموعة فروق بين الشرق والغرب قديس كيروس الكبير يرى إن عدم وجود الروح القدس في الطبيعة الإنسانية خلى الإنسان فقد الاستنارة فقد المعرفة فقد الشركة مع الله وأصبح يواجه الفساد والموت بقدراته الطبيعية فأصبحت هنا خطية آدم تساوي غياب النعمة ده الشرق الغرب بتأثير أغسطينوس يرى إن الخطية هي اشتراك في ذنب آدم الوقوع تحت تحت دينونة الموت غضب الله على الإنسان فرق كبير بين الاثنين معنا يا إخوة يعني لما نسمع بعض الناس بيقولوا كلام عن الخطية الأصلية نقول لو سمحت سمعنا تعليم الآباء شوف أثناسوس بيقول إيه في تجسد الكلمة هنشوف هنا فيه دي لك شيء غريب جدا القديسة مريم حبلت بالروح القدس ولد الكلمة ابن الله آه بدون زواج عند الإخوة الكاثوليك آه عدم الزواج هنا عشان خاطر خطية آدم ما تنتقلش للمسيح واضطروا في مرحلة لاحقة إنهم يقولوا إن العذراء مريم نفسها اتولدت بدون خطية آدم لأنها لو اتولدت بخطية آدم يبقى المسيح كمان عنده خطية آدم بسبب الجنون بتاع الوراثة وراثة الخطية تسمعوا طبعا دي كاثوليك immaculate conception لما تقرا قديس كيرلس يقول لك ابدا الزواج مكرم والعلاقه زوجيه جيده لكن شوف الفرق بين ده وبين ده ان المسيح رب المجد ولد من الروح القدس من القديسه مريم لكي ينقل بدايه الجنس البشري من ادم الى نفسه يعني عشان خاطر يبقى تيجي الولاده الجديده تيجي من ادم الاول الادم الثاني يبقى في ميلاد جديد وانا استغربت يعني ان حتى نيابه الانبا شنوده بينبض عليا في محاضره من المحاضرات قال ده بقى مسيحي عنده 19 سنه يا عم احنا في المسيحيه ما فيش واحد بيتولد مسيحي انت بتتولد اما مسلم او يهودي لانك بترث الدين من ابائك لكن في المسيحيه المسيحيه لا تورث بدليل انك انت لازم تتولد ولاده جديده ولاده تانية حميم حميم تاني في المعموديه هتبقى مسيحي اذا ما كنتش تتولد ولاده تانية يبقى مش مسيحي لان المسيحيه لا تورث شوف فالقديسه مريم ولدت القد... ولدت ابن الله الكلمه المتجسد علشان الاصل انسان ينتقل من الوراثه الجسدانيه البيضاء الى مجال النعمه التي جاء بها الرب يسوع يحول بدايه الجنس البشري الى كيانه الى اقنومه فالشر بيتكلم ايجابي والغرب بيتكلم سلبي يقول لي دي اصلها طب العدل ولدت المسيح ازاي موضوع القدس قدسها وفي حلول روح القدس على القديسة مريم آه لم يعد في القديسة مريم الميل والنزوع إلى الخطية طبعا ليه؟ لأن حياتها ما بقتش بتاعتها هي هو إذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك ما دام الروح القدس هيحل عليا وقوة العلي تظللني يبقى خلاص أنا انتقلت من الطبيعة الإنسانية القابلة للموت والطبيعة الإنسانية التي فقدت الخلود وفقدان الخلود يدفع الإنسان إلى العدوان إلى الخوف إلى الكراهية إلى إلى الأنانية إلى الكبرياء دي المصيبة الكبيرة اللي موجودة فينا كلنا لكن دلوقتي أنا هيبقى فيا بذرة الحياة عشان كده في واحد من الإخوة كان كتب لي مرة على على الكوبتولوجي يقول لي إحنا المنعم عليا مش الممتلئة نعمة وأنا رجعت اليوناني يا عم اليوناني ولا الإنجليزي ولا اللاتيني هو اصل المشكله اللي جواها ده ايه ما هو هنا مش هنخش بقى في آه، ألفية ابن مالك وتفسير سيبويه أو الكلام الموجود عند ال- علماء المعاجم لا أبدا الممتلئة نعمة لأن جواها المملوء من النعمة ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة فاللي موجود فيها كلمة الله المتجسد منعم عليها يعني بمعنى إيه يعني هنا الناحية الإيجابية عندنا دايما تمثل جزء أساسي في الكرازة بالإنجيل الناحية السلبية تمثل جزء أساسي في الكرازة بالإنجيل عند الغربيين عند الكاثوليك وعند الإنجيليين وإحنا على ما نصحى ونستوعب تراثنا الأرثوذكسي هنكون دخلنا في صراع مع جيلين على الأقل لكن يعني احنا بنشكر الله على الانترنت وعلى ال- المطابع اللي بتطبع وعلى جوجل يعني اعظم خبر سمعته السنه دي ان جوجل هتحط مكتبه الكونجرس الامريكي خمسة مليون كتاب هيتحط هيتحطوا على الانترنت digital بل ده بقى طبعا هنا شغل قرصنه جميع مطبوعات جامعه اوكسفورد واحد في آه، في روسيا واحد في بلغاريا ارثوذكس الاثنين على فكره قال لك الله ده الكتب دي غاليه جدا علينا فاحنا ما عندناش فلوس فيشتروا نسخه ويس- ويحطوها على ال- على digital form على موقع خاص بكتابات الاباء واحد من تلاميذي بعت لي قال لي اي كتاب انت عايزه قول لي وانا ابعت لك على اقول لك على الموقع ده موجود فين ولقيت كتاب مثلا 120 120 دولار بتاخده ببلاش طبعا لو اتمسكت طبعا لو انا اتمسكت لو هو اتمسك يبقى فيها مساءله قانونيه لكن آه، دلوقتي المعرفه يا اخوه لا يمكن أن يبقى السلطان الكهنوتي كما كان من 40 سنة مش ممكن ده شيء ضد الطبيعة ليه؟ لأن المعرفة اتفتحت على الآخر دوائر المعارف وال- والقواميس مجموعة الآباء ال 38 مجلد دي اللي احنا كنا بنشحت عليها موجودة على الإنترنت وسمعت أخيرا إن Sources Chrétiennes هتتحط على الانترنت Patrologia Orientalis الاباء الشرقيين على الانترنت تاريخ البطاركه ابن المقفع اللي ما قدرناش نطبعه في مصر على الانترنت ففي ثورة المعلومات لن تعطي مجالا للاستبداد ولا القهر الذي يتحصن فيه سلطان لا يعترف لا يعترف بدور المعرفة الرب يسوع المسيح إلهنا الصالح الذي تجسد لأجل خلاصنا يمنحنا وإياكم سلاما ونعمة معونة ويحفظ مصر مما هو آتي عليها ويعين الكنيسة ويخلصها من الصراعات الداخلية ويعطينا بصيرة لكي نرى ما هو إيجابي في الجود والصلاح الإلهي ولثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس المجد والإكرام والعظمة والسجود الآن وإلى الأبد أمين طبعا هو ال- الكلام موجود عند كروس كتير موجود عند اثناسيوس موجود عند اوريجينوس ان السقوط افقد الانسان عطيه الروح القدس خلي بالك موجود في العظات الروحيه القديس مكاريوس اللي هم اللي كان اشار الدكتور نصر عبد الشهيد الروح القدس هو سبب معرفتنا بالله فلما بنفقد الشركه مع الله لان في آه، التكوين ست تقول لك لا يدين او لا يسكن روحي في الانسان وانسحاب نعمه روح القدس هو اللي ادى الى موت الانسان في الحقيقه فالمسيح بال- بال- بالموت والقيامه اعاد نعمه سكن روح القدس فينا اللي هي النفخه ودي بتبين ان ان اللي نفخ في ادم واعطى له الروح الحياة في نسمة الحياة في التكوين هو نفسه اللي رجع واداها للتلاميذ كباكورة الخليقة الجديدة في يوحنا صح 20 هل الإنسان في المسيح أعظم من آدم الأول بكتير وده موضوع أنا في الحقيقة مندهش إنه غايب من الكتابات القبطية المعاصرة غايب تماما يعني معرفش ليه موضوع ادم الثاني وادم الاخير آه، ايه الحاجات اللي اللي جابها ادم الجديد او ادم الاخير آه، الرب يسوع المسيح يعني في حاجات كانت موجوده عند ادم الاول يعني في اساس عند عند ادم الاول لكن الجديد بقى انها اصبحت ابديه وغير معرضه للدمار بسبب آه، ضعف الطبيعه الانسانيه يعني نعمه الملكوت وراثه الملكوت الابدي نعمه الهيه مش بالاراده الانسانيه انما كعطيه الله تثبت الانسان في الملكوت رغم الضعف الارادي اللي فيه ولن تسمح النعمه بتكرار ماساه ادم الاول ولذلك نحن نثبت في النعمة مش بالعافية وبالقهر ولكن بفيض إحسانات الله في معرفة جديدة بالطبيعة الإلهية تجعلنا أحرارا وخلي بالك ولكن تجعل لدينا شوق إلى ما هو أعظم الله وليس إلى شوق إلى ما هو أدنى في نفوسنا ده ذهب الفم فإحنا في حقيقة الأمر نعمة التبني إن ال إن ال إن ال- الثالوث القدوس فتح حياته بالنسبة لينا في التجسد والصلب القيامة وفي انسكاب الروح القدس يوم الخمسين فأصبح هنا في حياة بتفيض متدفقة تماما بغض النظر عن أهلية الإنسان ودي النقطة اللي أنا يعني محتار في سبب غيابها من التعليم المعاصر ليس بسبب أهلية الإنسان أو استعداده أو آه، استحقاقه وإنما العكس صحيح إنها تعطى رغم عدم استحقاق الإنسان فيش واحد فينا يستحق حلول روح القدس في قلبه وإنما يعطى كإنعام إلهي من المسيح لكي آه، يسب الحياة الجديدة فالملكوت القيامة الخلود معرفة الله التبني آه، بل في عبرانيين بيتكلم رسول بولس على وراثة العالم الجديد والخليقة الجديدة السماء الجديدة الأرض الجديدة التي ستخضع للجنس البشري الجديد احنا ما عندناش صورة كاملة عن الخليقة الجديدة دي هتكون شكلها ايه لكن عندنا لمحة آه كبيرة في أيقونة الخليقة الجديدة ويسوع المسيح نفسه لكن إيه البيئة ال- المحيطة بهذه الأيقونة ما نعرفهاش بنشوف جزء منها في الليتورجية في تسبيح السماويين وفي اشتراك وحدة السماء والأرض وفي انسكاب آه، النور الإلهي وفي انسكاب الروح القدس لكن إيه شكلها الكامل ما نعرفش جوهرها الكامل موجود لكن شكلها النهائي ما نعرفوش شفناه في تجلي المسيح على الجبل لكن احنا هيبقى شكلنا ايه ما نعرفش لسه زي المسيح المتجلي اه طب وبعد كده ايه ما نعرفش لان ايه مجد المسيح المستعلن في الدهور الاتيه موضوع غير معلن انما بالتاكيد شيء اعظم بكثير جدا من التجلي على جبل آه طابور وده اللي يعني آه بيقول رسول بولس في كورنثوس الثانيه من مجد الى مجد كما من الرب الروح فاحنا من مجد الى مجد يعني اعظم اعلان عندنا هو التجلي والقيامه لكن آه، بعد كده ايه ما نعرفش الرسول يوحنا بيقول الان نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون لكن متى اظهر ذاك اللي هو الرب يسوع سنكون مثله ففي مجد آتي تاني أعظم بكتير جدا من المجد القديم ودي لا تقارن لا بالفردوس ولا بآدم ولا بالأنبياء ولا بالبطركة ولا بالعهد القديم ولا بالعهد الجديد كمان نشوف العهد الجديد اللي هو أساسنا بيجي عند المجيء التاني ويقف اللي هو يوم الدينونة وقيامة الأموات لأن إحنا ما, ما نقدرش نوصل بفكرنا بعد كده لكن في لمحات بتتقال على اللي هيجي بعد كده ايه كده يعني شذرات صغيرة المجد الآتي مجد أعظم بكثير جدا لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر لأن حتى مجد المسيح المستعلن لم يستعلن بكامل قوته يعني شوف أنت خد لي بالك قارن بين منظرين منظر رب يسوع المسيح على الجبل جبل طابور ومنظر المسيح في سفر الرؤيا آه، تلاقي المنظرين مختلفين جدا عن بعض منظر المسيح على جبل طابور انسان واقف مع مع ايليا ومع موسى و... والملابس بتاعته بتضيء بنور اكبر من لمعان نور الشمس لكن في ال... في ال... الرؤيه عيناه طلع منها نار وشيء مخيف جدا حتى ان يوحنا خاف وقع من الخوف فاحنا في هنا لسه مجد هيستعلن اكتر بناخد صور صغيره منه لكن الحقيقه اكتر من كده ما عندناش ده الكلام اثناسيوس ارميا النبي ويوحنا المعمدان الاثنين تقدسوا من بطن امهم ومع ده كله ساد عليهم الموت ليه لان الطبيعه الانسانيه طبيعه غير قابله للخلود دي الضربه الكبيره اللي ضربت فيها الطبيعة الإنسانية مش خطية آدم خطية آدم أدخلت الموت والموت ضرب الطبيعة الإنسانية فاحنا ماسكين في الخطية وسايبين ال ال ال القوة المدمرة بتاعت الخطية هي الموت فانت عمال ماسكني في الخطية الخطية الخطية الخطية كويس كويس كويس ما عنديش مانع قول اللي يعجبك لكن ال- ال- النقطة الجوهرية حتى في في في عيد الخمسين بالموت داس الموت ما قالش داس الخطية وتجد لسه في كلام عن الخطية في قلب الليتورجية ليه؟ لأن العلاقة بين الخطية وبين الموت انتهت بموت المسيح كانت الخطية تستطيع أن تقود كل البشر إلى الموت لكن عندما جاء المسيح له المجد رفع الدينونة فتعجز الخطية عن أن تميت الإنسان ولذلك حتى في الأشياء بنقول لك إيه آه في الكنيسة بتاعتنا يقول لك إيه ولا يقوى علينا موت الخطية إحنا بنقول موت الخطية لا يقوى علينا ولا على كل شعبك ليه؟ لأن موت الخطية هو الارتداد عن الإيمان فاحنا هنا لازم يكون عندنا حس واضح ان الموت هو المصيبه الكبيره اللي عندي اللي بتخليني أخطي وتخليني أسرق وتخليني أكذب وتخليني أخاف وتخليني جبان واللي تخليني فقد المحبة ومتهور واعتدي على غيري واشتم واضرب وأحيط نفسي بكل مظاهر الخلود المزيف ده موضوع لازم نتكلم فيه بمنتهى الراحة وناخد حقنا فيه بيسميه الأب سفرونيس الداء الخفي الكامن في قلب الإنسان الذي يقتل الإنسان دون أن يعرف أنا ما عرفت موضوع الخطية الخطية الخطية يعني عمل لي صداع في دماغي ف وانا كنت بجيب ال- بجيب الميه بيقول ان مجمع قرطاجنة اتقرى في مجمع افسس هذا الكلام غير وارد في محاضر الجلسات طبعا استاذنا الكبير العظيم اما غريغوريوس مش موجود معانا جابوا من مصدر تاريخي بالتاكيد يعني لكن مجمع افسس لم يدرس البدعه البيلاجيه ولا اتكلم عن رصد الخطيه بدليل ان في نصوص عند القديس كرولوس في شرح الرومية خمسة حطها على الانترنت بتقول عكس الكلام اللي جاء في مجمع قرطاجنة فالتاريخ يا إخوة لازم يتاخد بحذر والتاريخ ما يتاخدش لأن أنا قلت كده وفلان قال كده لا التاريخ يتاخد من ال documents من الوثائق عندك احنا أضعف كنيسة في نشر وثائقها الكنيسة القبطية والمشروع اللي ابتداه الدكتور نصحي واللي ابتداه الدكتور عماد موريس بينضرب كل يوم اما بعدم التشجيع اما بالهجوم عليه اما باتهام في التحريف في الترجمه مش عايزين الناس تقرا التاريخ طب ما دي ما سامحوني يعني عايز تقعد زمان كان اللي بيجيله بتاع دوت مرض صديدي حطوا له حاجه يسموها الشش معرفش لسه موجوده لا زي الجبس كده في عينيك عشان يقتل البكتيريا فالإكليروس عاوز الششم ده محطوط على عينيك على طول ما ينفعش يا إخوة تاريخ تاريخ وبعدين المجامع المكانية شيء في قراراتها القانونية والمجامع المسكونية شيء آخر وطالما أنت عندك تفاسير القديس كيرلس بتقول عكس الكلام اللي جاء في قرطاجنة فكلام قرطاجنة ده مالناش دعوة بيه اصل خد بالك اللغه اللاتينيه لها صياغات غير اللغه اليونانيه يعني حتى القديس اغسطينوس وهو بيقرا روميا خمسة بال- باللاتيني فجاه اكتشف ان كلمه همرتيه في ال- يعني خطيه باليوناني مؤنث مش مذكر قال لك الله يبقى ازاي احنا بقى اخطانا فيه في ادم مذكر ولا مؤنث قال لك لا ما يبقاش اخطانا خطيه ادم انا هحط لك نص بال- باللاتيني انما لان الخطيه مؤنث في ال في ال في اليوناني قال لك لا نقول بقى اخطا في ادم دي اخر ايه آه، آه، 5 12 في رومية 5 12 ولذلك كان عندك اذا كان عندك كتاب مقدس بشواهد بالانجليزي وبالعربي تلاقي ال- إذ اخطا الجميع وتلاقي كده في الاخر كده شرط في الترجمات الانجليزي الجيده جدا شرط الشرط دي معناها ان في اختلاف في الترجمه ما بين النص اللاتيني والنص اليوناني بين الشرق وبين الغرب وانا بستغرب يعني ازاي احنا كان عندنا استاذ كبير في الاكليريكيه الدكتور موريس تودروس آه، ما اعرفش كان نشر حاجه على روميا ولا لا ما اعرفش انا سبت مصر من زمان وما اعرفش لكن انا هحط دراسه كامله على النص اللاتيني والنص اليوناني والنص القبطي على روميا خمسة على ال Coptology لان اصل خلاص اصبح السكوت آه، مضر للكنيسه ليه لان انا لازم ارجع المبدا المسيحي القديم الاساسي بدون الاراده الحره لا توجد مسؤولية ولا توجد خطية الميل الطبيعي للخص... الميل الطبيعي لل- لل- للخطية نتيجة العودة للذات واخد بالك وده اللي بيوقع الإنسان حتى بعد الإيمان بالمسيح يعني إحنا كلنا عارفين انك ممكن تروح يوم السبت تعترف ويوم الاحد تتناول وطالع من الكنيسه يعني في انسجام كامل والنعمه الالهيه. عين تعود الى ذاتك. بايه؟ تركب الاتوبيس آه، تروح ترجع البيت بص تلاقي نفسك بعدت فكريا ورجعت الى ذاتك ورجعت حتى لفكره قديمه عندك او لتصرف قديم عندك السبب هنا مش ضعف النعمه السبب هنا ان في م- الميل الانسان الى الاهتمام بذاته عشان كده الرب يسوع عاد الوصيه الثانيه يحب قريبك كنفسك وعمل لها اضافه مش بس كنفسك قال لك لا حبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا لان اصل خد لي بالك ما انا ممكن احب قريبي كنفسي واقع برضه في الانانيه انا بحبك لان يعني عايزك لكن كما احببتكم انا بقى الى تضحيه بالذات فنظف نظف الطبيعه الانسانيه بالتعليم ونظف الطبيعه الانسانيه بقوه الصليب والقيامه وبالسرائر فانا الميل للخطيه هو الفساد طبعا اه بكل تاكيد اصبح الانسان فاسد طبعا لكن هذا الفساد يرجع الى غياب الروح القدس الى تم... الى الى, إلى ان الانسان بيشعر ان حياته ملك لي ده انا لا انسى مره وانا في انجلترا قريت آه، حادثه في الجرايد قعد الجرايد تكتب فيها حوالي شهر مسكوا البوليس مسك شبكه دعاره هو الدعاره مسموح بيها في القانون الانجليزي بس للبالغين بنات من سن 11 و 12 سنه تصور آه، في المحكمه بنت من البنات اللي هي متزعمه اللي عندها 14 سنه اللي اصلا يعني تعتبر المحرك الاساسي شبكه الدعاره بتقول للقاضي ايه؟ بتقول له ده جسمي وانا حره فيه وشاورت على اعضاء التناسليه بتاعتها قال ده بتاعتي انا دي انا ما حدش لا القانون ولا الحكومه ولا انتوا ليكوا ليكوا دعوه بالموضوع ده فالقاضي رد عليها قال لها ايه؟ قال لها اه طبعا انت ده ده فكري الخاص لكن جسمك بتاعك ده اللي ما حدش ليه دعوه بيه الاكل اللي بتاكليه ده جاي من فين واللغه اللي انت بتتكلميها دي جت من فين واعضائك التناسليه دي اللي انت اللي عندك دي جبتها جب- ج- جات لك من فين انت اللي جبتيها لنفسك ولا اعطيت ليك من الاب والام دخل معاه في نقاش تربوي الحقيقه الراجل آه، كان موجود آه، نشر في الجرايد حب يفهمها يعني ان انت في الحقيقه وان كن عندك شعور باستقلال الذات انما انت ثمره من ثمرات البيئه والمجتمع والحياه الانسانيه اللي انت اللي انت فيها انا استغربت تمر السنين وكنا عاملين مؤتمر عن الجسد انا دي كانت اعظم فترات التعليم بالنسبه لي حتى كمدرس في جامعه كامبريدج يوم السبت الصبح ياخد نص النهار يعمل مؤتمر كنا عاملين مؤتمر عن الجسد في اللاهوت المسيحي وبيجيبوا اربعه من الاساتذه اربعه اساتذه آه، بيقعدوا مع بعض وكل واحد بيتكلم بالظبط 20 دقيقه وبعد كده اسئله فكان في سؤال هل الجسد ملك طبيعي للانسان طبعا الجواب اه عند الشبان الصغيرين الجواب حتى غير المسيحي في العلوم الحديثه لا انت انا يعني انا كنت اول مره اخد بالي وقف استاذ عهد قديم قال الهدوم اللي انت لابسها دي القطن او الصوف جايه من الارض الصوف من الغنم والغنم بياكل الزرع ده من الارض قال حتى الهدوم اللي علينا جايه من الارض والاكل اللي بتاكله جاي من الارض والهواء مش بتاعك والميه مش بتاعك فكل شيء موجود في حياتك الانسانيه اصلا انت لا تملكه انت تشارك تشارك غيرك فيه فمين قال ان الجسد الجسد الانساني ملك ليك خاص ليك طب استاذ العبد الحميد قال يعني من اعظم الامور التي جاءت بها المسيحيه ان الانسان ملك يملك جسده بمشاركه المسيح فالمسيح اصبح شريك مالك للجسد الانساني وده كان من اعظم المؤتمرات اللي حضرتها الحقيقه في سنه آه، 88 فده الشيء الوحيد اللي انا بندم عليه لما سبت كامبريدج إيه، لان كل شهر مره مؤتمر ياه بيبقى شيء آه، بتجيب بنات متخصصين مش ناس جايه من الشوارع يعني لا ده ناس ناس جامعه قديمه ليها ألف سنه في التعليم فعندها التخصصات ده شيء عظيم جدا فالفساد اه بس الفساد بمعنى ايه والميل الميل اللي عندي هو الانانيه اللي عندي بان انا انسى كلمه كتبها الاستاذ اللي كان مدرسنا علم نفس بيقول يعني في الوقت المريض المصاب بيه بالنرجسيه يبتدي يتحسن يكون الطبيب المعالج قرب يموت يعني نكته لكنها نكته حقيقيه النرجسيه اللي اصلها متاصله في الانانيه اللي عند الانسان في الدفاع عن والدفاع عن النفس ده هو ميل الانسان لذاته وده سبب سببه البحث دائما عن الخلود خارج الله ف لكن الانسان لا يحاسب على الفساد الانسان يحاسب على ما يرتكبه من خطايا آه، تزيد هذا الفساد واصل الموضوع مش موضوع حساب يا اخوه الميزان بتاع الفراعنه اللي يحط قلبك في كفه ويحطه ويوزنه في كفه تانية لا الحساب هو درجه النمو ودرجه التجديد ده الحساب الحقيقي يعني أنا لا أنسى أبونا فيليمون المقاري مرة سألوه يا أبونا فيليمون عمرك قد إيه؟ قال مش عارف الله إزاي؟ قال لهم أنا جيت وأنا صغير عشان أتوب وأتجدد وأبقى إنسان جديد وأنا لسه الحقيقة يعني لسه طفل صغير ما كبرتش كان الكلام ده يعني تقريبا عنده يمكن آه، 65 س- س- يمكن 70 سنة العمر يا إخوة بيتحسب بالتوبة إحنا العمر عندنا لسه بيتحسب بالأيام يعني أنا مثلا الشهر اللي فات عديت 75 سنة لكن 75 سنة دول لما تحسبهم على حساب المسيح هتلاقيهم ما تعدوش خمس سنين ثلاث سنين أربع سنين عشان كده في تعبير في التربية عندنا يقول لك العمر العقل راجل عنده 40 سنة وعمره العقل 10 سنين يعني لسه ما لسه ما كبرش بنشوفهم أحيانا في الكنائس عندنا مش الطفولة الحسنة اللي اللي الله عاوزنا إنما الطفولة الرديئة بقى آه، غباوة وصلف وعناد وشيء شيء غير معقول مسيح يرحمه آه، يعني في أربع حاجات ضاعت في الأربعين سنة الأخيرة أولا القدوة والمثال يعني تقول لي في خلال ثلاث سنين لو كتبت اللي اتعلمته من البابا كيرلس يطلع يمكن في 20 30 صفحة بالكتير ليه؟ لأن التعليم عنده تعليم بالقدوة والمثال والسلوك ما كانش يحب الكلام وكان يقول لي دايما آه، عبارة يقول لي اللي كلام اللي كلامه كتير يا ابني ما تسمعلوش ده خالي من نعمة روح القدس فاحنا تركنا الأمثلة العليا دي أول حاجة القدوة إن عايزين معلمين عندهم قدوة صالحة وكان أنا يعني بقول لك أبونا مينا ده كان في رأيي زي الجبل جبل لا يهتز يعني وفي مرة قال لي عبارة قال لي ده واحد ما ضحك يبقى نسيت انك انت ابن الله وإذا شتمك صغرت فلا تكبر ولا تصغر خليك في النعمة شوف فعايزين قدوة وعايزين استعادة السلوك الحي لآباء الكنيسة العظام في الصمت في الوداعة في الصبر وعايزين ان اللي بيتصيد الاخطاء ده نكلمه ونقول له طيب انت بتنكر دي ودي ودي طب والجانب الايجابي ايه احنا نقلنا الفكر السلبي من الاسلاميات عاوزين ناخد الفكر الايجابي من اللاهوت المسيحي يعني شوف اللاهوت المسيحي بيقول لك ايه تجسد من الروح القدس ونزل من السماء يعني عمل ايجابي عاوزين نقول اللي بيهد اللي بيهد وبيهاجم آه الايجابي اللي عندك خليك ماشي برساله المتجسد العمل ايجابي والنقطه الرابعه ودي انا بعتقد شخصيا يعني انها هتجيب الثمر بتاعها بس على المدى الطويل المنشورات الابائيه اللي بتطلع على المواقع يعني انا شفت موقع للدكتور جورج عوض النصوص ابائيه وشفت الحاجات اللي بعتها الاخ عماد موريس وشفت بعض الحاجات اللي وصلتني من مصر من مركز الاباء الكلام ده اخوه يعني بتاع خمس ست سنين ويمكن بناريو انه عمره سنتين ثلاثه بالكتير يعني فاحنا لسه ما كلناش الاكل الدسم اللي كان لازم ناكله من 40 سنه فالاكل قدامنا اكل وحش الحقيقه يعني يجيب انيميا وسرطان كمان فالمساله مش هتتحل في يوم واثنين وثلاثه واربعه وبعدين انت كمان عندك المجتمع النهارده المجتمع المصري انا اوحش شيء عندي ان ادخل على المواقع المصريه اللي بتذيع برامج عن مصر لان معظم الكلام اللي بيتقال على مصر كلام سلبي والبحث عن اخطاء يعني الصراع الدائر بين الحكومه المصريه وبين جماعه الاخوان كله عن الاخطاء وطبعا دلوقتي بيقولوا في انقطاع للكهرباء ومن يومين ثلاثه سمعت عمرو اديب بيطالب بالبطاطين وبال وبالهدوم من بره فتلاقي في عندنا في التركيب المصري المصري اصلا يفضل نايم لحد ما ميه النيل تخش عليه تغرقه واول ما يقع في مشكله يبتدي يتحرك ودي خدوها علينا حتى الخبراء العسكريين قالوا الجيش المصري يستعد للمعركه لما يهاجم طبعا لما يهاجم تكون المعركه خلصت ودي حصلت في 67 لكن 73 احنا كنا عندنا زمام المبادره في ايدينا فالحرب مشيت بشكل ثاني يعني 67 كانت مصيبه فلسه نفسيا ما دخلناش العصر الحداثه لسه والكنيسه هي ماشيه في الاخر مؤخره المجتمع المصري اخر اخر الطابور بتاع المجتمع المصري لكن في عوامل جيده جدا شباب بيقرا ومواقع كتيره بتطلع ويعني انا من الامور اللي خلتني ما نمتش من الفرح يوم ما اتعمل حفله في وزاره الثقافه احتفالا بابونا متى المسكين اللي حضروا هذا الاحتفال من الصعيد كانوا شبان صغيرين كان متوسط العمر 20 25 30 سنه فكانت دي بالنسبه لي فرحه اعظم من اي عيد ليه معناه ان في دم جديد دخل وبعدين في دم جديد دخل عندنا في الكنيسه شوف انت الموقع بتاعك عمره قد ايه ما كانش موجود من 10 سنين بالتاكيد وبعدين في حراك روحي لاهوتي جيد جدا ماشي فهيطلع ناس لكن انت عارف طبعا في كل المجتمعات الانسانيه لما يكون في حراك جيد بيقاوم والمقاومه دي ضروريه لان دي هي اللي بتخلي الاعصاب قويه والعضلات تشتغل واحنا الحقيقه ما كبرناش الا بالمقاومه مقاومه خلتنا تمسكنا بالثوابت ومشينا في الخط بتاعنا ودفعنا كمان احنا نشتغل اكتر بسبب الاتهامات اللي علينا ده الجانب الجيد اللي فيها فالرب يسوع بيقول له بيقول لك بصبركم تقتنون انفسكم ليه؟ لان الصراع في الاخطاء ده مش هيخلص ده هو طبيعه المجتمع المصري بسبب الثقافة الإسلامية بالذات والبحث عن الخطأ ليه؟ أنت لما بتتوضى في الصلاة عاوز تعرف اتوضيت صح ولا غلط و- واتغسلت على الشريعة ولا لأ فكل ما بتخش الشريعة في حياة الإنسان وفي وعيه بتخليه دايما يبحث عن الأخطاء يا ترى أنا صحت أنا غلطان إنما لما بتخش النعمة تخليه يبحث- يبحث عن الإيجابي ودي النقلة في التربية وأنا بقول يعني عاوزين نعمل برامج للتربية المسيحية للشبان والأطفال عندنا آه، تبقى نعلم الطفل ازاي يفكر ايجابيه عشان يطلع جيل يفكر ايجابي ولما يشوف غلط يصلحه ايجابيا مش بالهجوم وبالضرب وبال بالطعن ودي آه، تاخد وقت ماشي بتاعت جيل او اتنين ممكن تطول اكتر من كده لان انا شايف ان الثقافه في المجتمع المصري آه، ثقافه عدوانيه واحنا بنخاف بنخاف جا بنخاف بنخاف خوف غير معقول كان عندنا مثل في الصعيد تعرفه يقول لك امشي سنه ولا تعدي جنى اللي هي الانايه يعني يا نهار اسود طب انا امشي سنه ممكن يمكن اموت وانا ماشي طب ما انا اعدي الانايه واحاول اعدي ليه؟ لان يقول لك خاف تسلم اخاف اسلم يعني ايه ما ال- ال- ال- دي ده المجتمع المتخلف اللي بيفقد فيه الانسان الشجاعه والمروءه والرجوله وانا كنت دايما آه، اقول الله الرجوله حصل لها ايه في مصر؟ ها موجوده وثوره يناير وثوره يونيو والحراك السياسي الاجتماعي بي- هيغذي الرجوله في الكنيسه فطول بالك فاسمح لي ارد عليك رد موجز يعني ونبقى يعني انا سؤالك ده سؤال مهم جدا على فكره مهم جدا جدا ليه؟ هقول لك أه هقول للادمن يا عم حط لنا من ضمن الموضوعات احنا كنا حاطين في التاريخ الكنسي النظره الكونيه للخلاص فضلت متاصله في الكتابات المسيحيه لحد 451 مجمع خلقدوني بعد مجمع خلقدونيا الحقيقه كان شرخ كبير جدا في الكنيسه فابتدينا نحرم بعض وابتدينا نتكلم على بعض كلام يعني مفيش داعي ان احنا نقوله لازال بيتكرر في كتب اللاهوت الحديثه يعني اكيد بتقروه على ال- على الانترنت فالرؤيه الكونيه للمحبه والصلاح الالهي الكوانتم اللي بتتكلم عنه ده كلام مظبوط انه حصلت في المجموعه بتاعت والكلام ده موجود حتى عند الرسل في اثناء التلمذه للمسيح لو المجد يقول لك راينا انسانا يخرج الشياطين باسمك وهو لا يتبع معنا فمنعناه يعني مش من الشله بتاعتنا فكان رد الرب يسوع المسيح لا ف ده اخي لحد اخر يوم مين العظيم في الملكوت وتيجي ام زبدي وحط واحد مش مالك واحد يمينك مالك بقى آه، يعني في هنا ال- دراسة الحياة الرب يسوع المسيح كمعلم مع التلاميذ بتبين لينا الحقيقة إن قصور الإدراك عند الإنسان بيخليه يبعد عنك يعني يصاب بالعمى ما بيشوفش الجانب الكوني ال- ال- الإلهي إن الله يعني أنت بتقول الله محب البشر في الصلوات بتاعتنا في كافة القداسات الأرثوذكسية فاكيد بيحب الكاثوليك اكيد بيحب المسلمين اكيد بيحب ال- ال- الكفره لانهم بشر واحد أهم احد احد آه، رسائل التجسد هي محبه لل- للطبيعه الانسانيه التي في ابنه الوحيد اللي كلنا بنستفيد منها بشكل خاص في الاسرار لكن هذه المحبه لا تزال موجوده لكل البشر فانا مش لازم اعمى واقول الكاثوليك هيروح النار بوسنطة هيروح النار لا انا هروح فين انت هتروح فين انا هروح فين ده هو المهم انما يترك الدينونة لله ليه لان في النهاية سيأتون من المشارق والمغارب واتكئون في حضن ابراهيم واما بني الملكوت فاطرحونا خارجا ليه ده عندك قديسين عند الكاثوليك وعند ال- عند الروم وعند الروس يعني انا استغربت جدا لما طلع قرار كده غير معلن يعني بتحريم كتاب آه، الاب ساروفيم ساروفسكي واحد من قديسي كنيسه الروس- آه، كنيسه الروس بينما لما الكتاب اترجم عربي ترجمه ال- آه، الاستاذ ياسر حمنا زمان في الطريق للملكوت احد منشورات مدرسه احد الجيزه وكان كتاب جديد وكان في ايدي وراح اسلم على بكرولوس هو كان دايما يسالني تقرا ايه يا ابني؟ قلت له في كتاب عمل الاستاذ ياسر قال لي وريهوني فبص فيه قال لي سيبهولي اهو حاضر يا سيدي يعني هديه ما تلقش بالمقام خليه عندك وانا هجيب نسخه إيه لا لا يبقى تعالى فوت عليها بكره بعد ما اخده وبعدين بعد يومين ثلاثه الحقيقه رحت بسلم عليه فاداني الكتاب واداني صليب هديه قال لي يا ده انا قريت الكتاب واستفدت شوف استفدت جدا منه لان دول ارثوذكس زينا شوف ومجمع الخلقيدوني ده يا ابني يعني آه، خرب الكنيسه لكن آه، الخراب اللي موجود في التاريخ شيء وعمل الله في النفوس شيء آخر فحتى قال لي على نكتة حلوة جدا قال لي مرة مرة المسيح لو المجد دي نكتة لكن نكتة ليها معنى لو كويس المسيح لو المجد لقى ناس في الملكوت مش موجودين عنده في ال- في الدفتر يعني نادى القديس بطرس هيقول له بطرس الناس جت من فين؟ قال له ما اقدرش اقول لك لازم تقول لي قال له ما اقدرش اقول لك لازم تقول لي ازاي؟ قال له روح اسال العذراء مريم طلع طلع انهم كلهم كاثوليك انبا كيرلس بيضحك وانا سمعت القصه دي النكته دي سمعتها من سفير الفاتيكان قالها لي بال بال بالانجليزي وانبا صمويل ترجمها لي ترجمها لي عربي فضحكت فسفير فاتيكان بيقول له بتضحك بتضحك ليه؟ قال له عجبتني النكته يعني احنا احنا الارثوذكس دخلنا المسيح وانتوا اللي العدد دخلكم الملكوت قال له لا خلاص البابا دي نكته قال له اه هي نكته صحيح تضحك لكن يعني طعمها وحش قوي لان الملكوت لا هو بتاعنا ولا بتاع العدد ده ملكوت المسيح ففي كده تجد يعني انا بقى يعني شوف شوف منظر غريب جدا في اخر انجيل يوحنا آه القديس بطرس بص لقى يوحنا ماشي ورا المسيح يوحنا الرسول وقال- قال له آه اتبعني اما انت تتبعني قالت له هذا ما له يعني طب ده بقى اللي ماشي وراك ده طب انا قال له قال له متى متى شيخ في واحد يحملك واخر الكلام اللي قاله القديس بطرس طب وده فالمسيح بالبلدي كده قال له انت مالك ان كنت انا اشاء ان يبقى حتى اتي انت مالك انت اما انت فاتبعني فانا يعني عاوز اقول لك في النهايه لو انا قفلت عيني على المحبه الالهيه للمجموعه بتاعتي وللكنيسه بتاعتي بقفل عيني على عمل الله خارج اثار الكنيسه وخارج الحدود التاريخيه التي فرضناها نحص- نحن على انفسنا لأن الله له في كل مكان شاهد يشهد له ومن ثمارهم تعرفونهم في مبادئ الإفراز والتمييز اللي بنتكلم عنها بعدين فأنا سعيد جدا يا إخوة باللقاء معاكم وربنا يمتعنا بمحبتكم وافتكرونا في الصلاة ونلتقي معكم يوم الجمعة اللي جاي على ماذا ماذا غير التجسد من علاقتنا بالله والفرق بين العهدين